أمسى كتاب والحمد لله عز كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لازلنا مع أحسن القصص في أحسن كتاب وأحسن حديث قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى في كتاب الله الكريم وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا هذه القصص لنعتبر ولنتعظ ولتثبت به قلوبنا ولنعلم أن قصة الصراع بين الحق والباطل قصة مكررة عبر الزمان تتغير فيها شخصيات غير أن الصراع هو هو فالإنسان هو الإنسان وأهل الحق هم أهل الحق وأهل الباطل وأهل الباطل والمكائد هي هي نفس المكائد غير أن الصور تتغير ويبقى الصراع أبديا حتى تزول هذه الدنيا وحتى تقوم الساعة في قصة نبي الله موسى مع زلنا ما زلنا مع قصة نبي الله موسى الكليم مع بني إسرائيل وبني إسرائيل فيهم من اللجاجة والعناد وضعف البصيرة وكثرة الاعتراض على الأنبياء ما الله سبحانه وتعالى به عليم وتوقفنا في المرة السابقة عند قصة البقرة أكبر سورة من سور القرآن سميت سورة البقرة ولم يذكر ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة ذكر أي بقرة إلا هذه البقرة بقرة بني إسرائيل فلنا أن نعتبر ونتعظ أن مجتمع المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يتعرف على معاني وأن أكبر سورة من سور القرآن سميت بهذا المعنى وبهذه القصة فلنا في هذه القصة عبر وعظات حتى نعرف لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة البقرة ولماذا أمرنا أن نقص أو نعتبر من قصة هذه البقرة بقرة بني إسرائيل عارفين أن بني إسرائيل عبدوا العجل قبل كده عارفين أن بني إسرائيل لما مروا على قوم لهم أصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة توقفنا في المرة السابقة أو ذكرنا في المرة السابقة قصة السبت وقصة التحايل على الشرع وقصة تبديل شرع الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل وتبديل الأقوال الله سبحانه وتعالى قال قولوا حطة فقالوا حطة أو حبة في الشعير ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المن والسلوى فبدلوا الطلب من المن والسلوى السلوى للفول والعدس والبصل الله سبحانه وتعالى أمرهم بأشياء فبدلوها وأمرهم بأن يعظموا يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت الآن مع قصة مختلفة من قصة عناد بني إسرائيل لم يكن هذه المرة التبديل ولكن اللجاجة العناد التفاصيل التباطؤ قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ايه قصة البقرة من الاول كده خالص وذكر الله سبحانه وتعالى قصة البقرة في اخر الايات وليس في اول الايات والتقديم والتأخير في القرآن له اهمية عظيمة يعني الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موقف بني اسرائيل مع نبي الله موسى قبل ان يذكر اصل القصة اصل القصة لان احنا بنقص قصة فهقوله لكم سريعا كده عشان نفهم الايات مع بعضنا البعض ان وهم عايشين يعبدوا الله سبحانه وتعالى فجأة وجدوا قتيل لو واحد مات اتقتل الراجل على بقى خلاف الروايات يعني هقول يعني أقربها مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل كان غني وكان له أموال كثيرة ووجد هذا الرجل الغني مقتول فمين اللي قتل ده بنو إسرائيل أهل ديانة ينبغي أن يكونوا أهل ديانة أهل صدق ينبغي أن يكونوا أهل صدق أهل عدل ينبغي أن يكونوا أهل عدل أهل عدل ما الذي قتل هذا الرجل مين اللي قتل الرجل ده فبدأوا يعينوا ايه يقولوا ده يقول لا انت لا انت لا انت فبدأوا يدرأوا يدفع كل واحد منهم درأ عن نفسه يعني ايه دفع عن نفسه فبدأوا يتهموا بعضهم البعض رفع الأمر إلى نبي الله موسى طب أنتم معاكم نبي كليم يأتيه الوحي من السماء ينبغي أن تكونوا أكثر حرصا هذا النبي القاضي الآن نبي الله موسى الآن يحكم بين بني إسرائيل بين هؤلاء الذين قتلوا فينبغي عليهم أن يكونوا في صدق وصراحة فإذا بهم يستمروا في الدفاع استخفافا يستمروا في اتهام بعضهم البعض استخفافا كذبا وزورا يعامل نبي الله موسى كأنه ليس نبي من عند الله وكأنه لا يعرف فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء هذا الرجل الذي قتل واتهموا إيه إيه إيه هذه الفعلة الشنيعة في بعضهم البعض وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها دارأتم يعني إيه؟ يعني اتهمتم بعضكم البعض يقولوا درأ عن نفسه يعني إيه؟ دفع عن نفسه فبدأوا كل واحد فيهم إيه؟ يتهم الآخر في هذه الإيه؟ في هذا الذنب وفيهم القاتل وهم يعلمون أو بعضهم يعلم أنه قاتل فادارأتم فيها قال تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون تخيل كده ان واحد عمل معصية وصدق نفسه ولما سئل والأدلة على ذلك الأدلة على ذلك وهو متهم في غاية الوضوح فإذا به إيه يكذب على نفسه ذهبوا إلى نبي الله موسى يا موسى قتل فينا رجل ونريد أن نطبق نطبق العدل ولا نعلم من القاتل فإذا بموسى عليه السلام يأمرهم بأمر شرعي من عند الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى أمرهم بإيه توبوا استغفروا صلوا بما أمرهم موسى عليه السلام قال اذبحوا بقرة بقرة اعلق ده بالموضوع قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جاء أمر شرعي لهؤلاء الأمر الشرعي هم لا يفهمونه هم يكتمون معاصيهم ويعتقدون أن هذا ينطلي على موسى عليه السلام وأن هذا ينطلي على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى هم يعتقدون أنهم يستطيعون أن يكتموا هذا الفعل عن الله سبحانه وتعالى وعن موسى عليه السلام فإذا بالله سبحانه وتعالى يفضح سرائر هؤلاء على الملأ فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر شرعي أمر واضح اذبحوا بقرة والبقرة هنا ايه نكرة تفيد العموم والشمول يعني اذبحوا أي بقرة لماذا نذبح بقرة هذا أمر الله أنتم جئتم إلى نبي قاضي يحكم بينكم والنبي قضى بينكم بأن تذبحوا بقرة ولماذا بقرة يعني ليه ما يذبحوش مثلا جمل ليه ما يذبحوش شاه ليه ما, ما لا يجري معجزة, معجزة أخرى الله يقدر على كل شيء جرت في ذبح هذه البقرة معجزات غير أنه كان في ذبح هذه البقرة فضيحة لبني إسرائيل أحيانا يا جماعة بيجي أمر شرعي عشان يوريك إحنا مين عشان يوريك إحنا بنعمل إيه عشان يوريك إحنا كيف نتعامل مع الأمر الشرعي لجاجة الله يقدر على أن ينطق هذا الميت الله يقدر على أن تتكلم البقرة دون أن تذبح الله يقدر على أن يخبر موسى عليه السلام من القاتل وهم سيصدقوه ولموسى في نفوسهم قوة نفسية أو قوة اجتماعية بها يرضخون له لكنهم لكن الله سبحانه وتعالى أراد أنهم هم يذبحوا بقرة يقولوا ليه أمر الله سبحانه وتعالى بذبح البقرة يقول لك تعال نرجع كده لتاريخ بني إسرائيل قليلا هتكتشف أن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم إن أحيانا في معصية أنت شاربها قلبك شاربها معصية أنت بتحبها وتمرست عليها معصية أنت بقالك سنين بتعملها فيأتي البلاء لتتركها ربما تتركها رغم أنفك للظروف يعني تجي- تيجي ظروف تخليك تمتنع عن هذه المعصية لفترة غير أن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تمتنع عن هذه المعصية بكامل إرادتك فيأتي البلاء أن تترك أنت هذه المعصية بنفسك إن إسباحوا بكرة الناس دي تمرست على عبادة الأصنام حقيقة هم لم يكونوا يعبدوا الأصنام كانوا موحدين لله لكنهم منذ أن هاجروا مع موسى عليه السلام ومنذ أن نجوا من فرعون وهم كل قليل يميلون إلى عبادة شيء آخر مرة أرنا الله جهرة مرة اجعل لنا إلها مرة عبدوا بقرة عملوا بقرة عبدوها فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم بإرادتهم من هذا الذنب إنك أنت اذبحها اذبح بقرة رمز البقرة هنا رمز إن هذا ما شربته قلوبهم هذا العجل الذي أشربه قلوب أشربته قلوب بنو إسرائيل أمرهم الله أن يذبحوه عارف لما واحد يكون متعلق مثلا بإيه بحاجة كتير قوي فربنا سبحانه وتعالى يأمرك إنك تتركها وهذا الموقف يعني أنا مش عايز أسبق الأحداث لكن هذا الموقف تكرر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في راجل كان بيحب واحدة قوي من النبي عليه الصلاة والسلام وكانت المرأة بغي المرأة كانت بغي يعني كانوا بي كان بيحبها وكانت المرأة ما عندهاش أي مشكلة في أي حاجة راجل اسمه مرثر والمرأة اسمها عناق وهاجر الرجل وترك عناق ثم آه، كان هناك بعض المستضعفين في مكة راجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرثد بن أبي مرثد مع المستضعفين في المدينة مع المهاجرين في المدينة والمرأة في مكة وكان في بعض المستضعفين في مكة فبعث النبي مرثد بن أبي مرثد إلى مكة ليه؟ ليأتي بهؤلاء المستضعفين هيهربهم سرا عارفين مرثد أول حد قبل في مكة مين؟ أبو جهل مثلا أبو لهب أبو سفيان أمية بن خلف أبو العناق كده أول حد يقابله كده أراد الله أن يبتلي مرثد بن أبي مرثد حتى يذبحها يذبح هو المعصية في قلبه حتى يتركها هو عن إرادة فقالت مرثد مرحبا بك قالت له مرثد حبيبي ده أنا مستنياك من سنين فقال يا عناق أني إني امرئ إني امرئ مسلم وإن الله حرم هذا قال لها حرام فإذا بالمرأة تفضحه قالت له، طب أنت جاي مكة تعمل إيه بقى أنت جاي عشان مسلمين طب تعال وإذا بها ترفع صوتها هذا مرثد بن مرثد جاء لإخراج المسلمين فاختفى الرجل ان احيانا بتبتلى بامر صعب على قلبك اذبحوا بقرة هذه البقرة رمز لما اشربته القلوب قلوب مشربة بشيء معين اراد الله ان يمتحن هذه القلوب بان تخرج ما فيها لله سبحانه وتعالى الصحابة كانوا بيتاجروا في الخمر وكانوا عندهم مزارع خمرة مزارع عنب وكانت المزارع العنب عندها آه، آه، تتحول إلى مصانع وهذه المصانع تصنع الخمور آه، يكسبون منها ويشربون منها ويعيشون فيها في ازدهار اقتصادي اللي كان فيهم يعني غني فنزل الأمر بتحريم الخمر عملوا زي بنو إسرائيل أنا أقول لكم بنو إسرائيل عملوا إيه دلوقتي بس أنا بس عايز أوضح ان في حاجة في الدين اسمها المسارعة لما نزلت آية تحريم الخمر الصحابة عملوا ايه جابر يقول كنا نرى الخمر تسيل في شوارع المدينة تسيل وانت عمرك شفت رملة بيسيل فيه ماء يعني انت لو لو رميت على الرمل مية هيحصل ايه هيشربوا لكن عشان ال- المية تحفر جوه الرملة طريق كمية المية قد ايه أنا عايزك تتخيل كمية الخمور التي أهريقت يومئذ قد إيه استجابة في سرعة بنو إسرائيل ما عملوش كده عارفين لما نزلت آية الحجاب لسه كنا الفجر بيتناقش بيقول لي هو يعني إيه الأدلة على إن المرأة تغطي شعرها آيات الحجاب طب ما فيش أحاديث لما الآيات واضحة أنت مش محتاج أحاديث طب في أحاديث النبي عليه الصلاة قال كذا وقال احتجبنا وقلنا يا رسول الله إن الرجل أعمى فقال أفعمويات أنتن والنبي عليه الصلاة أمر النساء أن هم يحتجبن أم المؤمنين عائشة تقول رحم الله الأنصار لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن أول ما نزلت آية الحجاب عملوا إيه؟ قاموا شقين اللي, اللي كانوا الثياب الطويلة اللي كانوا لابسينها وقاموا إيه؟ وقاموا خارجين إيه إيه إيه مختمرات لما نزلت وليضربن بخمورهن على جيوبهن شوفوا فرق من سرعة التنفيذ بين هؤلاء هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الجيل من بني إسرائيل إن بني إسرائيل ابتلوا بأمر شرعي هذا الأمر كان فيه نجاتهم وكان وفيه معجزة لهم حتى يزدادوا يقينا في رسولهم وفي ربهم لكنهم للأسف للأسف لم يتناول الأمر الشرعي بما ينبغي قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أنت بتهزر احنا جايين لك نقول لك فلان مات تقول لنا بقرة اذبحوا بقرة أراد موسى عليه السلام أن يطهر قلوب هؤلاء هي مشكلة بني إسرائيل يا جماعة كانت في قلوبهم ولا كانت في عقولهم في الاثنين في كله لا لا هتعرفوا في آخر الآيات إن كانت مشكلة هؤلاء في إيه ثم قست عقولهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك كانت مشكلة بني إسرائيل في إيه؟ في قلوبهم طب النقاش اللي موجود ده نقاش عقلي ولا قلبي عقلي إن كثير من النقاشات التي تدار بينك وبين أصحابك في مسائل هي حقيقة مشاكل قلوب وأنت تعتقد أنك تفهم أو أنك تريد أن تبحث عن حق أو هو يريد أن يبحث عن حق والحقيقة أنه لم يسلم لله ولم يستسلم لأمر الله الحقيقة أن قلبه فيه خبث وهو مصمم على أن يتعامل بهذا الخبث في شرع الله والله سبحانه وتعالى يريد له الخير يريد الله أن يطهر هذا القلب حتى يستسلم لأمر الله بسهولة قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مين الذي يأمر؟ الله سيدنا موسى بيبلغ عن اللي قال لهم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقره طب احنا جايين لك في قضيه عايزين حل عارف لما واحد يجي لك يقول لك ايه يقول لك انا عندي مشكله كذا وكذا كذا تقول له انت بتصلي في جماعه يقول لك انا عايز حل القصه ديت ما تكلمنيش في صلاه الجماعه لا ما انا بس بسالك انت بتصلي في جماعه انت مشخص ان مشكلته هو ضعف يقينه في ربه مشكلته هو ان ابتعاده عن ربه وهو مصمم ان هو ينظرها نظره جزئيه بنو اسرائيل محترفون في العناد يعني حتى الان تلاقيه بيتكلم في تفاصيل تفاصيل تفاصيل التفاصيل وعنده استعداد يقعد يجيب الكلام عشرين مرة فاضي فالناس بتزهق يقول لك هتخش في معاهدة مع اليهود مش هتطلع نفسه طويل إذا كانوا عملوا ذلك مع نبيهم الكريم الذي أخذه الله سبحانه أخذهم الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور الذي نجاهم الله به سبحانه وتعالى من آل فرعون يسوموهم سوء العذاب يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم ومع ذلك قالوا أتتخذون هزوا قالوا أنت بتهزأ بينا وهل لنبي أن يهزأ بالناس وهل لنبي أن يخاطب الناس بأمر فيه سخرية شوفوا اعتبروا ايه اعتبروا ان الامر الشرع استهزاء لان الامر جاء على غير ما يحبون صح كده تلاقي واحد انت بتكلمه في امر شرعي فتقول لك ايه لا لا انت ما تهزرش بقى انا مش بهزر انا اكلمك في ايات واحاديث اكلمك في اوامر ربك قال وتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يقولوا اخذوا منها ان الاستهزاء والسخريه من افعال الجاهلين ان اهل العلم وماش اهل استهزاء وايه وسخريه ان ما ينفعش ان انت تبقى راجل كده راجل مالي مكانك ومالي مركزك وقاعد طول ما انت قاعد ايه تسخر من ده وت تستهزئ بده وتشتم في ده و... و... وتعلق على ده وتهمس في ده وتلمس في ده ما ينفعش ينبغي ان كلامك يقولوا ايه يكون فيه نوع من انواع الجديه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سيدنا موسى قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هو فين الجهل هنا إيه الجهل هنا إن أنا هستهزئ بيكم يبقى هزوا ده جاهلين آه من الجاهلين عموما أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين عموما وهنا الاستهزاء كان هذا ان ولا بيقولوا اتتخذون هزوا وهنا هذا هو بداية سوء الادب مع نبيهم موسى عليه السلام ان اول حاجة سيدنا موسى لما راحوا له عايزين نشوف مين اللي ميت فسيدنا موسى امرهم بالشرع لم يلتفت موسى الى ما يريدون انما التفت موسى الى ما يريد الله دي نقطة مهمة قوي ان احيانا انت بتكلم ناس في ترتيب اولويات الشرع يقول لك يا عم قول لي انا هعمل ايه دلوقتي اقول له ما هو انت لو ترتبت الشرع هتعرف هتعمل ايه دلوقتي حالا اننا نريد ان نرتب الشرع على ادمغتنا والله سبحانه وتعالى عزيز رتب الله سبحانه وتعالى سنن سيدنا موسى اهتم بامر الله ولم يهتم بأمر بني إسرائيل سيدنا موسى في قمة الاستسلام هل كانت المشكلة اللي كانت عند بني إسرائيل كانت عند سيدنا موسى يعني هل سيدنا موسى كان حاسس ان عنده مشكلة ان هو يقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة كان عنده مشكلة عبد الرحمن كانش عنده مشكلة ليه لانه مستسلم لامر ربي ربنا قال اذبحوا بقرة يبقى اذبحوا بقرة طب هنعمل ايه بالبقرة طب هتروح فين بعد كده طب الميت هيظهر ازاي وبدام ربنا قال اذبحوا بقره يبقى نذبح بقره هو لا يعقب على امر ربه ولا يريد لينفذ امر ربه ان يقتنع بامر ربه لانه اقتنع ابتداء ان له رب حكيم عليم يعني مش كل امر الاول ربنا ليه وفين وازاي مش مقتنع طب هتمشي ازاي طب هتترسم ازاي قال الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة يعني لو كان الأمر هيقولوا لحد ان هو بس لحد آخر الشارع كان هيجوا معاك لآخر الشارع لكنهم يمشون في طريق لا يعرفون مدى هذا الطريق غير أنهم يثقون أن لهم رب كلا إن معي ربي سيهدين لهم رب يهديهم في طريقهم سيدنا موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعوا لنا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي بدأنا بقى بدأنا أول كلمة ادعوا لنا ربنا لا لا ادعوا لنا ايه أول انتقلت سوء الأدب من رفضهم لما قال موسى سوء أدبهم مع موسى إلى سوء أدبهم مع ربهم إن أول حاجة هو مش مقتنع قوي بس مش عارف يقولها اه ده حمد تاني حاجة قال ايه ألا تتخذون هزوة وهذا فيه سوء أدب مع موسى عليه السلام التالتة قال ادعو لنا ربك قال له روح ادعي ربك طب هو مش ربك ده رب بني إسرائيل ولا مش رب بني إسرائيل هو هو رب بني إسرائيل لكنهم لم يريدوا أن ينسبوا الرب لهم اعتراضا على هذا الأمر ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي هو ربنا يا جماعة قال لهم اذبحوا البقرة ولا اذبحوا بقرة اي بقرة شددوا على انفسهم شكلها ايه هذا تشديد تحت زعل إنا إن شاء الله لمهتدون إحنا عايزين بس نعرف عشان إيه إيه يزداد إيماننا تقول له النص هو الآية هي واضحة اهي، الحديث هو بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا هيقول لك احنا بس عايزين إيه طب مفيش أقوال تانية طب مفيش إيه إيه إيه إيه يا عم الآية واضحة اهي طب اقرأ تفسير الآية كده وانت هتحس ان طيب مفيش آية تانية بت... بت- هو انت عايز تضرب الآيات ولا عايز تعرف الشرع أنا مش بك- أتكلم على سبيل ال- ال- ال- طالب العلم المتعلم ليس إشكال أن, أن يتعرف على دينه لكن اللي عايز ينفذ هو محتاج كل ده ليه ومحتاج ليه تفاصيل تفاصيل تفاصيل عايز كل حاجة في الموضوع ليه قال بنو إسرائيل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي عارف لما ايه بيقول له ايه علاقة ايه حدود العلاقة بين الخطب والمخطوبة فقال له امرأة أجنبية زي أي امرأة أجنبية المرأة الأجنبية بتتكلم معاها في ضرورة أو عند الحاجة ويكون في بينكم احترام قال له يعني ينفع أكلمها في التليفون قال له آه، لو هتتكلم في ضرورة وفي حاجة ويكون في خطوط فاصلة مفيش مشكلة قال له أصل ممكن أضعف قال له خلاص خلي والدك قاعد قدامك والدتها قاعدة جنبها عشان يبقى ايه وما تتكلمش في ايه في الخاص اتكلم في العام قال له أصل احيانا ممكن اوطي صوتي قال له ما تتكلمش ما هو ما هو انت هت... انت اللي بتقفل على نفسك انك انت بتغلق الباب على نفسك انت النهارده كلمت واحد صاحبك ردت عليك اخته او ردت عليك والدته السلام عليكم وعليكم السلام فلان موجود أو هو ده حرام لا مش حرام امراه اجنبيه هي كالمراه الاجنبيه هتشدد هتجد ان انت اللي هت- هتمنع قال الله سبحانه وتعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمنون سيدنا موسى قال لهم افعلوا ما تؤمرون الله امركم ان تذبحوا بقره فافعلوا ما تؤمرون هي ايه البقره دي سنها قد ايه ايه اللي سنها قد ايه هنروح نسنن البقر قال لهم لا فرد ولا بك لا هي كبيره فرد يعني كبيره اثمت لا هي كبيره ولا هي بك يعني ايه صغيره عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك اذبحوا بقره عوان سنها متوسط هل استجابت بنو اسرائيل كما استجاب اصحاب النبي صلى الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آية نزول الحساب او في آية تحريم الخمر او في آية تحريم الربا او في آية القتال هل استجابت بنو اسرائيل ليه اصل الحجاب هو بس يقصد ال ال الشعر وما يقصدش الرقبه هو يقصد بس الايه الرقبه ما يقصدش الشعر اصل هو الربا مش المقصود بيه يا جماعه فين الربا يعني ربا معرف لغة ومعرف شرعا والكلام مبسوط في كتب أهل العلم كثيرا اللي عايز يعرف حجاب يعني حجاب موسيقى يعني موسيقى أصل المقص- الموسيقى مش موجود المعازف ديت كانت حاجة زمان يا عم هي معازف يعني شيء بيعزف يعزف ده لفظ عربي ولا لفظ أجنبي لفظ عربي افتح أي قاموس لغة عربية وانت تعرف يعني إيه عزف وانت هتفهم يعني ايه المعازف افتح شروح الأحاديث وشروح الآيات هتعرف يعني ايه معازف الموضوع مش محتاج كثير جدال وكثير لجاجة بهذه الطريقة النقاب اصل هما كان زمان الخمار ولا النقاب يعني ايه مختمرات ويعني ايه خمورهن على جيوبهن موضوع الموضوع ليس بهذه الصعوبة اذا كان فيه خلاف فاثبت الخلاف ويبقى التقوى ويبقى الورع ويبقى خير الدين الورع ويبقى من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يبقى هناك شيء في قلبك هو الذي يتحكم في أفعالك في أمور جعل الله فيها سبحانه وتعالى إيه، إيه، نسبية حتى يظهر الأتقى لله سبحانه وتعالى إن حتى لو هو أمر فيه استحباب أنت بتختاره مين قال إن أنا أي حاجة فيها استحباب لأ أحيانا تلاقي واحد بيعمل حاجة واحد بيصلي سنة- سنة الظهر فأمه مش عايزاه يصلي سنة الظهر تقول له ما تصليش سنة الظهر ينفع ي- أبوك يقول لك اصل هي سنه مش مهمه يقول له طب ليه انا عايز اصلي سنه هتصليها ولا مش هتصليها واحد التحى يا ابني ما تلتحيش انا مش هكلمك ان اللحيه واجبه عند الجماهير انا بكلمك ان اي امر شرعي انت امرت به ينبغي ان تتمسك به بنو اسرائيل لم يفعلوا ذلك ولم يفعلوا ما يؤمرون انما بنو اسرائيل عملوا ايه قررت بنو اسرائيل ان تعاند وتجادل قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا له لونها ايه عايزين نعرف لون البقرة يا جماعة بقرة اي بقرة لونها ايه هتفرق ايه لونها يعني في الموضوع قال انه يقول انها بقرة صفراء شوفوا شوفوا العناد واللجاجة في ال في ال في الجدال مجادل شرس هل هذا الجدال لأجل الشرح تفتكروا ان الجدال ده كان لأجل ان هم عايزين يعرفوا الصح فين والغلط فين كانوا عايزين يعرفوا الصح فين والغلط فين لا هؤلاء جادلوا وعاندوا أمر ربهم لأنه ليس على هواهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها لونها ايه سنها ايه شكلها ايه عند مين الله امركم ان تفعلوا فعلا فاذا بهم يريدون ان يحددوا اخص خصائص هذا الفعل طيب يا جماعه لما انت بتضيق كده هتتحدد ولا مش هتتحدد يعني الشرع هيعجز انه يحددها هل الله سبحانه وتعالى هيعجز ان يحددها سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هيحددها له التحديد ده فيه مشقة عليهم ولا على الله لماذا تشق على نفسك نوع صلى قال هلك المتنطعون هلك المتشددون هلك المتفيهقون كلام ورا كلام ورا كلام ورا كلام تنطع وتشدد ولجاجة وعناد ليه طالب الحق تكفيه الإشارة مجرد إشارة بس كده آية أو حديث بيأثر فيه اللي بيعاني كتير ده هو مش ده مش طالب حق بنو إسرائيل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء بقره صفراء معروف البقرة مثلا بتبقى سوداء بقرة بني بقرة أبيض في أسود أبيض في بني لكن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناصرين عارف ايه ما هو انت بتشدد فينزل الامر هات بقى صفرة فعة اللي يشوفها يبقى فرحان كده شكلها جميل يسر الناظرين ده اللي بيه بتوع الالوان على ان اللون الاصفر يسر الناظرين إيه تفتكروا ان هم جابوا بقرة متوسطة في العمر صفراء وخلاص لا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إيه الإيمان ده إن شاء الله لمهتدون وكأنهم يبحثون عن الإيمان هل تجاهم يبحثون عن الإيمان حقيقة هم دول كانوا عايزين إيمان ولا عايزين يتحايلوا على الشرع عايزين كلمة في الشرع ايه ترضيهم انا بس عايز اقف على كلمة ان البقرة تشابه عليه امتى يا جماعة المحكم بيبقى متشابه امتى الامر اللي فيه احكام وفيه وضوح يوصل عندك انك انت بقى عندك متشابه امتى لما ايه لما تحكم انت عليه ايه اللي خلى المحكم هو امر اذبحه بقره ده امر محكم ولا امر صعب يعني امر فيه تشابه ولا امر فيه وضوح وخلاص يعني امر محتاج خلفيه وخلفيه وراء خلفيه وابعاد وافكار ولا اذبحوا بقره كلمه اذبحوا بقره دي ده امر صعب الفهم على الجميع ولا امر محكم سهل الفهم عند الجميع امتى يبقى الامر ده يصل فيه لانهم بقى متشابه طب هو كان غامض اصلا اذباح البقره ده كان غامض امتى بقى الامر الواضح قوي يبقى فيه غموض لما تخش فيه تفاصيل كتير لما تدخل فيه تفاصيل كتير عشان كده لما الشرع بيقول لك اعمل حاجه لما الشرع بيفصل في اشياء خذها مفصله ولما بيجمل في اشياء خذها مجمله يعني الله سبحانه وتعالى لما انزل كتابه الكريم جعل هناك اشياء فيها تفاصيل وشرائع مفصله الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج والنكاح والطلاق هذه فيها تفاصيل المواريث والفرائض فيها تفاصيل تفاصيل تفاصيل لأن هذا لا يتغير عبر العصور لأن الجنس البشري واحد لكن لما جه مثلا أحكام القضاء أحكام البيوع أحكام الحكم السياسة تجد إن في إيه؟ مجملات مجملات ليه؟ لأن هذه التفاصيل تختلف باختلاف المجتمعات أحكام الاجتماع بين الناس هذه تختلف باختلاف من منطقة لمنطقة ومن زمن لزمن ومن مجموعة لمجموعة ومن بلد لبلد فجعل فيها أصول العدل الإنصاف الرحمة عدم الخيانة والغدر إيه؟ مجملات تفاصيلها بقى تحطها ازاي هتحطها على حسب ما ايه ما يناسب هذا المجتمع هؤلاء امروا بمحكم فجعلوه متشابه بكثرة التفاصيل اذبحوا بقرة امر بسيط خالص ما فيش فيه اي غموض لو جبت طفل صغير فاهم يعني ايه اذبحوا بقرة ولا صعبة محتاجة تفاسير اذبحوا بقرة بدأوا يعاندوا ويسألوا سؤال وراء سؤال حتى أصبح الأمر إيه إن البقرة تشابه علينا أنا تايه تايه في إيه تايه في حكم الغناء حكم الغناء تايه فيه ده في احكام كتير قوي يعني ده تهت فيه انا تايه تايه في حكم الحجاب تايه في حكم الحجاب انا تايه تايه في مش عارف فلا يا جماعه الشرع اكبر من ذلك بكثير وفيه مسائل كثيره ليه بقى متشابه لانهم يعاندون لانهم يجادلون لأنهم يبحثون عن ما يؤذي هواهم يقول لك أنت بتعرف ولا ما بتعرفش أنت عالم ولا مقلد مجتهد في المسألة هتعرف تقرأ في الأدلة وتعرف الشرع ولا مش عارف طب أنا مش عارف طب شوف يا ابن شيخ بتثق في دينه وتعلم ورعه وتقواه واسأله افرض ما أقنعنيش ما هو خلاص ما هو أنت أصلا من الأول ما مش بتاع اقتناع أنت من الأول خالص حتى تتعلم اسأل من تثق في دينه اسأله أهل الذكر وفي نفس الوقت استدرك ما فاتك انت ما تعرفش اتعلم بقى واجتهد وابذل وحاول تنظر في كتاب الله وفي سنه وسلام وتتعلم حتى بعد كده تعرف تاخد احكامك طب افرض الشيخ ده طب انا عايز شيخ تاني طب انا بص هسال اثنين ويطلع منهم واسيبهم على اثنين واخد المتوسط انت بتهزر ان قال الله سبحانه وتعالى قالوا ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها بالله عليك أنهي, أنهي شرط أصعب من النوم أنهي شرط أصعب من النوم أنهي شرط أصعب من النوم شرط النهول أصعب هل الشرط الأول اللي هو لا فرد ولا بكر اللي هي متوسطة في السن ولا الشرط الثاني اللي هي لونها ولا الشرط الثالث ان هي لا ذلول تسيء الارض ولا تسقي الحرث يعني ايه لا ذلول تسيء الارض ولا تسقي الحرث يعني بقره ما بتحرسش الارض ما بتقلبش الارض ما بتشربش عليها ميه لا ذلول يعني ليست مهانه عند اهلها يعني بقره كده شايلينها على كتف الراحه انهي شرط اصعب الثالث ليه كان الثالث الاصعب ما كانش الاول هم يصعبون على أنفسهم يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم بأمر سهل أو مصعبين فالأمر جه أصعب أو مصعبين تاني فالأمر جه أصعب تاني تتعجب بقى بني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى قالوا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول يعني ليست مهانة ولا مذللة تثير الأرض يعني لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث تثير الأرض يعني تحرث الأرض أو تزرع الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تسقي الزرع مسلمة لا شية فيها يعني ليس فيها نقص لا شية يعني لا علامة يعني لونها أصفر كله أصفر مفيش شوية مفيش ثلاث شعرات بيض فيهم مفيش ثلاث شعرات سود صفرة صفرة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق احنا كده بقى عرفنا الصح فين ايه ده ما هذه اللجاجة وما هذا العناد وما هذا التأخير عن أمر الله تفتكروا يا جماعة أن بني إسرائيل لما يذبحوا البقرة دلوقتي هياخدوا ثواب زي ثواب السابقون السابقون السابقون إلى طاعة الله في الدنيا السابقون إلى جنة الله في الآخرة السابقون إلى أوامر الله وتنفيذها في الدنيا السابقون على الصراط يوم القيامة يعني اللي جاي يصلي أول واحد زي اللي جاي تاني واحد زي اللي جاي عشر واحد أول واحدة خدت قرار إنها تنتقب في عيلتها زي آخر واحدة انتقبت في العيلة أول واحد قرر إن هو يصلي في الجامع في بيتهم زي آخر واحد قرر إن هو يصلي في الجامع في بيتهم الذي يسابق إلى طاعة الله هل هو هو زي الذي يتأخر عن طاعة الله إنما صلى يقول لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في نار جهنم إنه كل يوم يتأخر يتأخر لحد ما بعد كده بقى عايز يجي يصلي مش عارف إن احنا أمرنا بأن نسبق إلى طاعة الله سارعوا إلى مغفرة الله سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إنك تسابق إلى الدين ان ما يبقاش الدين بالنسبه لك امر على التراخي اللي هو ربنا امر هبقى نعمل كلنا نؤتى من قبل التسويف وقد امرنا بالمسارعه والبعد عن التسويف قالوا الان جئت بالحق طب هو سيدنا موسى قبل كده كان جاء بالحق ولا كان جاي بالباطل يقول له بقى انت بقى دلوقتي جئت بالحق هي دي حقيقه لا مش حقيقه وهذا من سوء الأدب أيضا مع موسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون افعلوا ما تؤمرون يأمركم أن تذبحوا بقرة العبد عبد والرب رب الرب أمر أن نذبح فلنذبح طيب البقرة ده يا جماعة لما ذبحوها حصل إيه؟ كان ينبغي على هؤلاء أن يذبحوا البقرة مسرعين حتى يخرج من قلوبهم عبادة العجل وكان ينبغي على هؤلاء أن يذبحوا البقرة مسرعين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى معتقدين أن الله حكيم وأن الله لن يأمرهم إلا بما فيه مصلحة لهم كان ينبغي أن يذبحوا البقرة حتى ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى الذي هو يملك كل شيء ويقضي على كل شيء والذي هو إله في السماء وفي الأرض والذي يأمرهم وينبغي عليهم أن يطيعوا هذا الإله غير أنهم تأخروا عن ذبح هذه البقرة غير أنهم عاندوا هذا النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم يعني ايه كثرة اختلافهم على أنبيائهم يعني ده يعني ده بالظبط كثرة العناد على الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخبر ما كنتم تكتمون قلنا دي في الأول ان هم قتلوا نفس واعتقدوا أنهم يقدرون على أن يستروا هذا الأمر بعيدا عن موسى عليه السلام وأنهم لن يكشفوا واعتقدوا أن معاملتهم لنبي الله موسى أو معاملتهم لله سبحانه وتعالى سوء أدب مع الله سوء فهم عن الله إنما أوتي هؤلاء من قبل سوء فهمهم عن ربهم وسوء عبادتهم لربهم شاموا بيعوا مين الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله سبحانه وتعالى رازق كل شيء مالك كل شيء خالق كل شيء يدبر أمر كل شيء وينبغي إذا تعاملنا مع الله أن نتعامل مع الله بالطريقة التي يحبها الله لا بالطريقة التي نهواها نحن بنو إسرائيل لم يعترفوا لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة بل أنهم تقولوا على الله سبحانه وتعالى وكذبوا أمر ربهم سبحانه وتعالى تخيلوا يريدوا أن هم يكتموا أمر عن ربنا الناس دي بتفهم منين الناس دي فاهمه ايه قال الله سبحانه وتعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها عارفين بعد ما ذبحوا البقره عملوا ايه ربنا امرهم امر تاني قال لهم هاتوا حته من البقره ديت واضربوا بيها الميت هذا هو الميت ليه هو الميت بيتضرب ما كفايه انه مات نضربه ليه أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهؤلاء أن الله يقدر على كل شيء وأن الله يقدر على استخراج المعلومات من قلوبهم كما أن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء أراهم الله آية توضح لهم قدرة الله ميت بيضرب ميت يطلع منه حي ميت بيضرب ميت يطلع منه حي كان موسى عليه السلام معه عصاه وكان يقدر على أن يضرب الميت بعصاه قبل كل هذه القصة فيموت فيحيى الرجل الله يقدر على أن يحيي الميت بدون أن تضرب بنو إسرائيل الميت ببعض إيه؟ ببعض هذه البقرة غير أن الله أرادهم أن يسبحوا هم البقرة حتى تموت على أيديهم ثم لما تموت على أيديهم يأخذوا بعض هذه البقرة فإذا بها إيه إيه إيه تكون سببا في إحياء هذا الميت مرة أخرى فيصحى الميت ويقول لهم قتلني فلان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ميت يضرب ميت يخرج منه الحي هذا الميت الذي ذبحوه كنا اضربوه ببعضها امرهم الله ان ياخذوا بعض هذه البقره اختلف العلماء ايه هو البعض ده رجلها لها عارف من الذنب ايا كان هذا البعض بعضنها الله امرهم ان ياخذوا بعض هذه البقره الميته التي هم ذبحوها بايديهم ليضربوا بها هذا الميت الذي قتل امام اعينهم أو قتل بينهم ولا يعرفون قاتله فإذا به هذا الميت يقوم بين أيديهم فأراد الله أن يعلمهم أنه لا فقط يقدر على أن يخرج أسيارهم وأن يخرج أضغانهم وأن يخرج ما في قلوبهم بل إن ذلك سيحدث حقيقة يوم القيامة فيقوم الناس لرب العالمين يحكم كل شيء ويقص عليهم أحداث حياتهم تنبئ الأرض يومئذ تنبئ الأرض يومئذ بأخبارها وأن كل شيء ينطق يوم القيامة كل جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سوء الفهم عن الله يؤدي الإنسان إلى التوهان في كثرة التفاصيل إلى ابتعاد الناس عن أمر ربهم إلى تحويل المحكم إلى متشابه لا تشدد ولا تعند نفسك من أكثر الشخصيات المتعبة في التعامل مع الله الشخصية المعنتة اللي بتعنت نفسها في التعامل مع الله ان كل ما يأتي امر يحتاج الى ان يأخذ كل تفاصيل الامر حتى ينفذ الامر مش هتنفذ هكذا فعلت بنو اسرائيل ظنوا انهم ظنوا انهم يستطيعوا ان يستروا امرا عن نبيهم وهم يغفلون ان النبي الكريم ياتيه وحي من السماء أمرهم الله أن يخرجوا أو أن يسبحوا هذه البقرة في قلوبهم عارفين لما جاء وفد ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نشهد أنك نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كان عندهم صنم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدوا هذا الصنم فقالوا لا نقدر على ذلك قالوا ما نقدرش صعب علينا ليه خايفين خايفين يهدوا الصمت تصيبنا لعنة فقال إنها لا تنفع على فطور فقالوا ابعث يا رسول الله من يفعل ذلك احنا احنا مسلمين ومش هنعبدها تاني بس ان احنا نهدها صعب علينا
فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد طبعا انتم عارفين الوليد فذبح كسر هذا الصنم وكان فيه ايه وكان فيه امرأة كاهنة تتكهن وتسحر لهذا الصنم وتأخذ من الناس الايه الاموال النصابة يعني فقتلها شاهد شاهد ان ان احيانا في امور صعب عليك انك تعملها لكن ينبغي عليك الصراحة شوفوا بنو إسرائيل الفرق بين عناد بني إسرائيل مع نبي الله موسى والفرق بين صراحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي راح النبي عليه الصلاة بكل صراحة قال أحب عناق عارفين قصة عناق اللي حكيناها من شوية؟ ما يصدقنا النبي عليه الصلاة أنا عايز أتجوز عناق بعد اللي عملته ده كان بيني وبينها علاقة طويلة قبل الإسلام وذهب مغيث إلى بريرة ذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أيضا عبد رقيق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أحب بريرة كانت عندهم صراحة في مواجهة المشاكل فما أفعل نزل الآيات الذي لا ينكح إلا زنية مشرك الذي لا ينكح إلا دان مشرك وحكم ذلك على المؤمنين فانتهى مرسل كان عايز يجوزها انتهى هم ذبحوا ما في قلوبهم من تعلق بكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى أشيبت بنو إسرائيل العجل وأمرهم الله بذبح بقرة حتى تخرج كل ما في القلوب ويضحى بها لله سبحانه وتعالى ولأننا مقبلون على أفضل أيام الدنيا أيام التضحية أيام العشر من الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى من العشر من الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق ما من أعمال العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العشر من الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يعني واحد بيجاهد في غير العشر في غير العشر من ذي الحجه وواحد بيعمل عمل صالح في العشر من ذي الحجه ايهما افضل والجهاد عمل فالنبي عليه الصلاه يكلمهم عن زمن وهم يبحثون عن عمل او هم يتكلمون يسالون عن عمل فقال ولا الجهاد في سبيل الله اي ان هذا الزمن يضاعف فيه الحسنات اضعاف اضعاف ما تضاعف الاعمال فيما سوى هذا الزمن ان الجهاد هو اعلى درجات الاسلام في غير هذا الايه في هذا الموسم لكن هذا الموسم يضاعف فيه الحسنات حتى يصل الى انه يسبق اعلى اعمال الاسلام قال ما من ايام العمل الصالح فيها حمد الله من العزيز قال وجهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله الا تضحيه بكل شيء الا رجل خرج باهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء إلا واحد بص على الدنيا كده وقفل بابه ومشي خد زوجته وولاده وفلوسه وطلع يجاهد ما جاش منهم بحاجه ده الوحيد الذي يسبق هذا العمل وايهم يسبق هذا الجسد الذي يضحى بكل شيء وهل يملك شيء اخر يضحي به في هذا التضحيات ان احنا ينبغي ان تطهر القلوب وتطهير القلوب يكون بايه بالبذل بالتضحيه إيه قبل ما ندخل على عشر من الحجه خلينا بس ن... ناخد شاهد في قصه بني اسرائيل مع البقر لا تتعنت ولا تعان الله بسوء فهم ولا إيه تسيء الظن في ربك ولا تعتقد انك تستطيع ان تكتب شيء عن امر ربك او عن ربك واعلم ان الله سبحانه وتعالى يحيي الارض تخيلوا ان بني اسرائيل يا جماعه شافوا الراجل اللي ميت صحي شافوه صحي وكانت هذه موتة كموتة الصعقة يعني راجل صحي عاش معاهم شوية ثم مات مرة أخرى لما صحي عمل إيه أخبرهم بقاتله قال لهم قتلني, قتل قتلني فلان لو أنت شفت الآية دي هتعمل إيه يعني لو انت شفت واحد مات والناس كلها قعدت فترة تبحث عن قاتل هذا الرجل ثم به يبحثون عن بقرة ثم يذبحون البقرة ثم يضربوا يأخذوا بعض هذه البقرة يضربوا بعضها ثم يقوم رجل حيا بين أظهرهم يتكلم عن قاتله ويقول قتلني فلان حتى يقام عليه شرع الله سبحانه وتعالى تفتكر انت ايمانك بربك هيزيد قد ايه احساسك بصدق نبي الله موسى هيزيد قد ايه بعد كده لما نبي الله موسى يأمرك بأمر هتصدق ولا مش هتصدق لو انت بعد كده قررت انك انت تخبي حاجة او تستر حاجة هتعرف تخبيها ولا عارف انك انت خلاص الموضوع خلصان ثقتك في امر ربك بعد ذلك في هذا الذي مات وتعتقد انه يعيش حياة مختلفة ثم اذا هو بين اظهرك يكلمك مرة اخرى بامر ربك الذي تعبده ويأمرك ثقتك في علمه في حكمته في رحمته طيب ثقتك في امر ذبح البقرة التي كانت سبب في ايه في احياء هذا الرجل بعد كده لما يقومك باي امر هتصدق ولا برضه هتقعد تعاند قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قلوبكم هي ايه علاقه قلوبكم بالموضوع ده النقاش كله نقاش عقلي ما هي ما لونها ما هي ان البقره تشابه علينا فين هنا قلوبكم قسوه القلوب قسوه القلوب كانت سبب في هذا العناد كانت سبب في هذا الجدال كانت سبب في سوء الظن عن الله كانت سبب في سوء الفهم عن الله كانت سبب في سوء الأدب مع نبي الله موسى كانت سبب في أنهم ظنوا أنهم يستطيعوا أن يكتبوا أمر الله سبحانه وتعالى كانت سبب في أن الرجل يموت بسره عارف يقول لك ايه الدكاتره يقول لك الراجل مات بسره مات بسره يعني ايه مات من غير ما يشخص مش عارفين هو مات ازاي هو مات كان داخل كويس وفي الاخر مات بسجنه مات بسجنه اه ده بالظبط كده يظن انه مات بسجنه انه لم يعلم احد سبب موت هذا الرجل هل تقصير ام عمد ام مرض فاذا بهؤلاء الذين كان ينبغي عليهم ان تخشع قلوبهم من ذكر الله قال تعالى ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إن القلوب تخشع ربنا سبحانه قال فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله هو احنا قلنا تحكم في قلوبنا يعني انت ليك تحكم في قلبك انت تعرف تقول انا حاسس ان انا قلبي محتاج يخشع يعني انت لما قرر تخشع بتخشع يعني هل الخشوع قرار خشوع قرار الخضوع قرار اه الخضوع بيجيب خشوع الخضوع بيجيب خشوع الانسان لما يمتثل امر ربه يخشع قلبه عشان كده احنا امرنا ان احنا نضع قلوبنا في بيئه الصلاح انك تصاحب مؤمن انك تجالس اهل ايمانك تسمع ذكر الله لما بتجالس اهل الايمان وتصاحب اهل الايمان وتسمع ذكر الله يخشع قلبك انك تطيع امر ربك لما تنفذ امر ربك يخشع قلبك طب انت لما تبتعد عن امر ربك ولما تجالس اهل الفساد ولما تبتعد عن ذكر الله قلبك هيخشع عشان كده ربنا امرنا ان احنا نخشع لذكر الله الصحابه لما نزلت عليهم هذه الايه استصعبوا الأمر ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما لازم الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قالوا الآن يا رسول الله وكان ذلك بعد خمس سنين إن هو حسوا إن أمر الخشوع أمر صعب لكنهم رأوا من الآيات ما بها تخشع هذه القلوب الله سبحانه وتعالى عقب على قصة بني إسرائيل بهذا هذه الآيات الواضحات أنهم رأوا إحياء الموتى وأنهم, وأنهم رأوا معجزة وأنهم رأوا ميت يكلمهم وأنهم رأوا هذا الذي ستر الأمر فضح بعدما قرر أو كاد أن يكون فيهم سيد أو رئيس أو غني كان هيورث فجأة الراجل ده هيطبق عليه شرع الله وأصبح منفي وأصبح هو القاتل وعلم الجميع أنه قاتل رأوا آيات بين صعود وإخفاض أو خفض لمجموعة من الناس رأوا ما به يؤمنون بربهم غير أن قلوبهم أيضا ظلت قاسية قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل حتى الحجارة بل حتى الحجارة تخشع لذكر الله يعني شوفوا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ضرب ثلاث أمثلة للحجارة يا جماعة وكأن هذه القلوب أفضل أصلب وأصدأ وأقوى من هذه الحجارة التي تخشع لذكر الله أول فريق من الحجارة أول مجموعة من الحجارة قال الله سبحانه وتعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار في حجارة يا جماعة بينفجر منها الإيمان في قلوب بينفجر منها الإيمان انفجار زي عمر كده اللي هو لما أسلم تغير كل شيء في حياته معظم الناس بتتغير بالتدريج اللي هو اللي جاي بعضها على طول اللي هو يتشقق اللي هو قلب بيتشقق قلب الإيمان بيدخل جواه كل شوية الإيمان يزيد فيبدأ إيه يكسر حتة يكسر جزء يكسر جزء أكبر لحد ما القلب بيتشرب الدين هذه طريقة معظم الناس يتشقق منه الماء ان الماء يخرج تشققا اما الانفجار ان واحد من اقصى الشمال الى اقصى اليمين هذا انفجار الايمان في قلب هذا يحدث بل حتى الحجارة تخشع لذكر الله قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يبقى أول صنف من أصناف الحجارة إيه؟ حجارة بينفجر منها الماء مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث إن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر سبحانه وتعالى القرآن كأنه ماء كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أمثلة أن الوحي كالماء كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن من الحجارة لما يخشع لما يهبط من خشية الله لما رأى آيات الله وإن من الناس لما يرى آيات الله يمر عليها وهم عنها معرضون يمرون عليها وهم عنها غافلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون مش شايف أصلا مش شايف في آيات مش شايف قدرة ربنا حواليه مش شايف معاملة ربنا سبحانه وتعالى وسنة الله سبحانه وتعالى في الكون مش شايف خفض الله سبحانه وتعالى لأقوام ورفع الله سبحانه وتعالى لأقوام مش شايف معاملة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى في كل شيء هو لا يرى آيات الله قال الله سبحانه وتعالى وإن منها لما يهمل من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يبصر كل الأعمال ويختم كل الأعمال ويرى كل شيء ويسمع كل شيء عليم بكل شيء لا يعجز عنه شيء ويقدر على كل شيء ويحاسب العباد على أفعالهم وليس أحد أفضل من الله سبحانه وتعالى في الحساب فالله أسرع الحاسبين يعني حسابك على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يحاسب ويغفر الذنوب لو أنت تحاسب مع حد هيقول لك أنت عليك كذا وليك كذا الوحيد الذي يغفر الذنوب هو الله ومن يغفر الذنوب إلا الله الوحيد الذي يضاعف الأعمال ويضاعف الثواب ويضاعف الجزاء ويضاعف النعيم يعني ليك عمل تفاجأ ان العمل ده تحاسب عليه بأضعاف أضعافه واحد تصدق بصدقة فيربيها الله له كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى تصبح يوم القيامة كجبل أحد تصدق صدقة فإذا بهذا العمل يضاعف والوحيد الذي يضاعف الجزاء ان الحسنة من هم بحسنة فهل يعملها كتبت له حسنة فإذا عملها كتبت له عشر حسنات ان الحسنة تضاعف الى 700 ضعف مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء يضاعف الاعمال ويضاعف الحسنات على هذه الاعمال المضاعفة ثم يضاعف الجزاء يقول لك ان الرجل يدخل اخي اهل الجنه دخولا الجنه فيقول انظر الى هذا اترد ان يكون لك مثل ملك الدنيا فيقول رضيت يا رب قال لك مثله ومثله فيقول رضيت يا رب يقول ومثله ومثله ومثله وعشرة اضعاف يعني يضاعف العمل ويضاعف الجزاء على العمل المضاعف ثم يضاعف النعيم على الجزاء المضاعف لذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا إنك أنت أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل مرت معهم آيات واضحات تدل على قدرة الله وعلى علم الله وعلى خبرة الله غير أنهم لم يؤمنوا بها بل زادهم ذلك قسوة قسد قلوبكم من بعد ذلك كل هذه الآيات والمعجزات التي ضربها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل كان تمهيدا لهؤلاء مرة أخرى ليؤمروا بشرع الشرع اللي جاي على طول وهذه آخر قصة بني إسرائيل مع نبي الله موسى أن الله أمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله تخيلوا هم ما ذبحوش البقرة هيجاهدوا في سبيل الله إن الله أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وكانت تحت سلطة العمالقة ترى هل استجابت بنو إسرائيل لأمر الله سبحانه وتعالى وهل استفادت بنو إسرائيل من هذه الآيات وراء بعضها البعض هل ذبحت بنو إسرائيل العجل الذي كان في قلوبهم وأشير في قلوبهم هذا العجل هل تخلصوا من خبث القلوب هل رقت قلوب بنو إسرائيل بعد هذه القسوة وبعد هذه المعجزة التي رأوها بين يدي نبيهم موسى عليه السلام أن ظلوا على عنادهم حتى استبدلهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم الله سبحانه وتعالى أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة